بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب وشخصيات الكتاب المقدس ومعادنا النهارده مع شخصيه محبوبه هي شخصيه يونان النبي يونان النبي بعض الاباء اعتقدوا ان هو ابن ارمله سرفه صيدا في بعض المخطوطات او التقليد اليهودي بيعتقد ان هو ده الولد اللي مات وقام على يد ايليا النبي والبعض يعني ما اكدش الفكره دي وان كانت هتفيدنا فانه لانه مات وقام قبل كده يمكن ده كان احد اسباب لما دخل جوه في الحوت كان عنده ثقه انه هيطلع تاني لانه مش اول مره يموت ومش اول مره يقوم يونان النبي كلكم عارفين انه هو نبي يهودي لكن دعوته ما كانتش في الوقت ده لخدمة اليهود ويمكن دي إشارة مبكرة في العهد القديم أن ربنا عينه على العالم كله وعلى البشر كلهم مش على اليهود بس وده مفتاح فهم السر أن هو كشخص يهودي يميل إلى التعصب أو يميل إلى الإحساس أن ربنا ده بتاع اليهود بس لما جاله صوت ربنا بيقول له قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها كانت بالنسبة له دعوة شبه مرفوضة لأنه مين نينوى دول يا رب مش دول وثنيين مش دول أشوريين مش دول أعداء اليهود مش دول اللي في يوم من الأيام ممكن يدخلوا بلادنا ويكسرونا مش دول اللي أنت رافضهم ليه أروح لهم أنا نبي يهودي وهنا أول علامة من علامات شخصية يونان النبي أنه على قد ما بيحب ربنا جدا وحياته فيها الطاعة والخضوع كنبي وكقديس إنما هو ما تعلمش لسه يحب كل الناس فكر ال ال اليهود الضيق لسه كان جواه فكرنا في العهد الجديد مثلا لما بطرس الرسول ربنا دعاه يروح لكرنيليوس كان بالنسبة له مفاجأة يا رب أنا يهودي في الأصل بقيت مسيحي بس أنا هشتغل على اليهود وبعدين ده أممي ده وثني ده ما عندوش ختان ده عمره ما خضع للناموس هيعرفك ويبقى مسيحي ويبقى فيه الروح القدس ويتساوى بينا كانت نقلة كبيرة هي نفس النقلة اللي بينتقلها يونان من الفكر اليهودي الضيق إلى الفكر الروحاني الواسع اللي بيه بيكتشف أن ربنا محب البشر الصالح كل الخليقة تشغله يونان النبي زي ما انتم فاكرين في قصته جات له الرسالة يقول له روح اذهب لنينوى المدينة العظيمة ونادي عليه لأنه قد صعد شرهم أمامي في الأول ما تقلوش نادي هتقول إيه يجوز نادي بالتوبة كعادة الأنبياء كانت رسالتهم توبة زي ما سبق وقلنا كل الأنبياء دول رسالتهم الأساسية توبوا وانتهوا بيوحنا المعمدان اللي جاي يقول توبوا وعمل معمودية التوبة يجوز أنه تصور أنها الرسالة المعتادة توبوا ولأن عارف أن مع كلمة توبوا دايما في غفران خطايا لأن لو واحد منهم تاب هياخد غفران هو بقلبه اتضايق بقى استكتر الغفران على هذا الشعب يعني اتضايق أنه إزاي الناس دي ربنا يسامحها ليه ما يهلكهمش ليه ما يفنوش زي كل الوثنيين ليه ربنا ما ينتقمش لدماء اليهود وبعض الآباء قالوا يونان علم بروح النبوة أن الأشوريين اللي عاصمتهم نينوى دول مش هيفوت مئة سنة وهيجوا أساسا يذلوا اليهود يذلوا شعب إسرائيل فاكرين سنحاريب لما دخل وأطاح بكل مدن شعب إسرائيل وجه عند أورشليم وحاصرها وما قدرش بسبب صلاة أشعيا النبي وحزقيا الملك فيونان يجوز قد أدرك بالروح القدس أنه الشعب اللي أنا رايح أطلب منه توبة وادعيه للرحمة ربنا ده الشعب اللي هيذل أهلي بعد كده واللي هيموت ولادي فيمكن ده أحد أسباب الرفض إنما مهما العقل اجتهد وحلل بدال رأي ربنا روح ونادي كان لازم يقول حاضر يا رب ودي رسالة مهمة مفيدة لينا كلنا أن حتى الأنبياء الكبار دول والقديسين العظماء اللي في الكتاب لا تخلو حياتهم من أخطاء وتبدو أخطاء يعني إحنا نفسنا المبتدئين روحيا نستغربها ونقول بقى واحد قديس عظيم يقول لربنا لأ عيني عينك كده مش المفروض يقول حاضر ده الواحد لو سمع صوت ربنا واضح بيبقى ما يقدرش يقول له لأ فبالأولى نبي عظيم زي يونان كان ضروري يقول حاضر فقام يونان ليهرب إلى ترشيش يبقى الخطية الأولى هنا هي خطية أنه رفض داخليا الطاعة والخضوع لربنا الخطية الثانية ودي يمكن أصعب منها أنه فكر يهرب طب ده أنت لو سألت واحد صغير طفل يا يونان في مدارس الأحد وينفع الواحد يهرب من ربنا الطفل يقول لك هيروح فين مش ربنا في كل حتة مش ربنا شايف كل مكان هو في حتة ربنا ما يعرفش يشوفها هل يا يونان محتاج عظة في إدراك الله بكل شيء ونظر الله لكل شيء ده أنت نبي يعني موضوع بدائي جدا وبديهي جدا هو أن ربنا شايف هنا تلاحظوا حاجة يا جماعة لما الواحد يعند مع صوت ربنا بيحصل له حاجة اسمها العمى الروحي يفقد البصيرة فتلاقي أمور بديهية بسيطة كل الناس عندها إدراك ليها هو يتجاهلها فقام يونان ليهرب طب احنا لما الواحد فينا بيغلط بيبقى عارف ان ربنا شايفه هيهرب منه فين اين اهرب من وجهك من روحك اين اختفي قام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب فنزل الى يافا ووجد سفينه هنا تشوفوا بقى لما تمشوا مع القصه طب يا يونان وانت مسافر يافا ما جاش في بالك ان ربنا شايفك ماشي عكس الاتجاه هو بيقول لك روح نينوى في العراق وانت رايح ترشيش في اسبانيا يعني بدل ما تمشي يمين تمشي شمال العند بقى وفضل مسافر وخدها على رجليه لغاية يافا ومن يافا بقى شاف المركب اللي رايحة ترشيش وقرر انه كأنه هيبعد تماما عن مكان الله وعن رؤية الله طبعا تفكير غريب لأنه لا يليق بنبي ودفع أجرتها طب كان ربنا هيوديك يمكن على حسابه دلوقتي أنت بتغرم وبتدفع عشان تهرب من الدعوة ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب رسالة مفيدة من شخصية يونان النبي ما تهربش من دعوة ربنا ساعات خادم يبقى ربنا دعيه دعيه للخدمة أو دعيه للكهنوت وتجيله الدعوة واضحة على فم كاهن أو على إلحاح اللي حواليه أو على شكل باب مفتوح قصاده للخدمة يفضل يقاوح ويفضل يعند ويفضل مخه يدعي كده ادعاءات وأفكار مش من ربنا خالص وبعدين يتلهي أو ينشغل في أي حاجة كأنه بيهرب من ربنا وهو حد يقدر يهرب من ربنا فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر هنا بقى ابتدى التأديب زي ما انتم فاكرين في قصة يونان بقى ربنا يكلمه بكل الطرق كلمه بطريقة مباشرة صوت من ربنا يقول له قوم نادي على نينوى المدينة العظيمة ما اهتمش بالصوت المباشر قال له يعني انت مش راضي تسمع الصوت اللي جوه قلبك وجوه ودنك طب نخلي الطبيعة كلها تكلمك البحر يقول والحوت يقول وبعد شوية اليقطينة تقول وشويتين الدودة كمان تقول وربنا بيكلمنا بكل الطرق الممكنه كان المفروض لما البحر هاج على طول الرسالة تبقى واضحة انه إيه اللي انا عملته ده بقى هو انا بتحدى ربنا هو انا كرجل الله اتجاهل الله امال هروح اقول للناس ازاي طب ده انا اللي محتاج التوبة مش بتوع نينوى ده انا اللي هربان المفروض لما البحر كان يهيج كان يركع ويقول له يا رب انا غلطت انا اصريت على عنادي وتصورت ان انا ممكن اقول لك لأ انت يا رب عارف عاوز ايه ما اعجب ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء عاوز نينا وخلاص انا اقول حاضر برضو دي رسالة روحية مهمة ان خلينا دايما سريع الاستجابة بدل ما المواضيع تتفاقم خلينا ناس كده مؤدبين لما يجي صوت ربنا الواحد يقول له بس انا خدت بقى انا فهمتك يا رب انت عاوز تقول لي كذا انا اصلي كنت هربان منك إنما يونان للأسف مع العند السديد اللي جواه أصر إنه يغمض عينه وينام ويختفي ومش عاوز يسمع صوت الموج ولا الريح أنا مش عارف إزاي مركب في الزمن ده واحد يعرف ينام فيها وينام وسط البحارة اللي بيصرخوا وبيزعقوا في بعض والبحر العالي والريح الشديدة وهو نايم ده معناه هو مصر انه ما يسمعش صوت ربنا كمان رسالة مهمة يمكن ربنا عاوزك تعمل حاجة غير اللي انت عاوز تعملها حتى جوه الخدمة يونان لو ربنا قال له روح لمدينة مش عارف ايه اليهودية يقول حاضر لا ربنا قال لك نينوى تبقى نينوى قديس بولس الرسول في بداية خدمته تصور انه هيبقى مبشر لليهود بحكم انه يهودي متعصب ومذاكر عهد قديم والاكثر قدرة في نظره انه يخاطب اليهود ربنا قال له لا انا مش عاوزك لليهود انا سارسلك الى الامم بعيدا وطبعا خضع لكلام ربنا وأصبح رسول للأم مش بس البحر قال كلمته وفضل يونان يعند البحارة كمان ابتدوا هم يقولوا رسالة من ربنا ابتدى كل بحار يصلي لإلهه دول ناس وثنيين والبحر بيشد بيشد أكتر فكبير النوتية راح يصحي يونان يقول له قوم أصرخ لإلهك شوفوا الرسالة قد كده صريحة قوم صلي ده واحد مش يهودي بيقول له كده ده واحد لا يعرف الله بيقول رجل الله قوم صلي دي حاجة كده دي كأنها يعني ألم على الوش بقى رجل الله في واحد ما يعرفش ربنا بيقول له قوم صلي لربنا لإلهك بيقول له كده في أكتر من كده رسالة واضحة ساعات يبكتنا غير المؤمنين وساعات تجيلنا رسالة من عيالنا الصغيرين انت مش هتصلي مش انت علمتنا ان كل حاجة تتحل بالصلاة مش انت قلت لنا ان ربنا طيب واللي بيرجع يقول له سامحني يا رب بيسامحه طب ما تقوم تصلي انما للأسف يونان صحي واستمر في عنده وما صلاش مش عاوز يصلي لان الواحد ساعات يحاصره احساس بقى ايه صغر النفس او اليأس انا عملت عملة والعملة دي ما تتصلحش وشكلها الحكاية باظت خالص فمش هصلي برضه ده غلط ليه؟ مهما كانت العملة اللي عملتها لو قمت تصلي هتتصلح الدنيا لكن لو ما صليتش هتتعقد أكتر وبعدين بقى إيه عملوا القرعة يبقى البحر قال كلام يونان ما سمعش رئيس النوتية قال رسالة صريحة ما سمعش القرعة كمان نطقت وقالت هو ده المذنب طبعا مفيش أكتر من كده بقى وضوح فتلموا حواليه هم ناس بسطة صدقوا في القرعة لأنه القرعة دي فكرة يعني حتى الشعوب البسيطة تؤمن بيها فقالوا له أنت مين بقى وعملت إيه عشان يحصل فينا كده فلقى أنه محاصر من كل شيء البحر لسه عالي قالوا له صلي مش راضي يصلي كلهم على قد بص... سذاجتهم صلوا لآلهتهم مفيش حاجة بتقطع لأن دي مش آلهة حقيقية قالوا له ما تقول لنا انت حكايتك ايه وهنا اول حته حلوه بقى في يونان لو كان يونان كان عاوز يكمل عنده كان ممكن يسوق فيها ويقول انا ما اعرفش انتوا بتقولوا لي ان انا السبب وانا السبب في ايه انما المره دي بانت حته جميله في يونان على قد ما هو غلطان وهربان وعنيد انما هو بيعرف يتوب هو بيعرف يعترف بخطأه لما حصروه قال لهم أنا هربان من ربنا ما, ما زينش الكلام وما جملش الصورة وما دافعش عن نفسه قال أنا غلطان أنا هربان من ربنا وربنا ده ربنا اللي بجد اللي خلق السماء والأرض والبحر لما الناس شافت واحد بيعترف بخطيته بصدق ومتأكد بإيمان يعني زي الصخر أن ربنا ده ربنا الحقيقي خافوا جدا وكلمة خافوا هنا معناه ان هم امنوا امنوا ان الهه هو الاله الحقيقي وامنوا ان ربنا غضبان بسبب هروبه عنده وهنا تلاحظوا حاجة جميلة انه الامميين امنوا بسهولة جدا الوثنيين ده هو مش بيبشرهم ده بيعترف بخطية مجرد سامعين واحد بيعترف بخطيته بصدق صدقوا ربنا وقالوا له طب نعمل فيك ايه ما انت اللي فاهم ربنا بتاعك قول لنا نعمل ايه طبعا المفروض يعمل ايه كرجل الله يسأل ربنا رب سامحني نعمل ايه عشان البحر يهدى انا غلطت في حقك انما حتى هذه اللحظة اعترف قدامهم ومش عاوز يعترف قدام ربنا مش عاوز يرجع يتوب أصل التوبة ما تكملش غير بالصلاة وهو مش عاوز يصلي هو بقى قفش وإيه ركب دماغه وعمل زعلان وهو اللي غلطان ومش عاوز يصلي فقال لهم ارموني في البحر طبعا ارموني في البحر ده مش قرار ربنا ده قرار يونان المندفع العنيف عارفين واحد في غضبه لما يقول يا رب اموت تموت ليه هو انت عشان عملت غلطة تقول كده هتكمل على روحك طب ما تقول يا رب ارحم بدل ما يا رب اموت قال لهم ارموني في البحر هم في اللحظة دي ما اقتنعوش ان ده الرئيس الصح والغريب ان هم حبوه حبوه على بساطة إيمانه وعلى اعترافه وعلى الموقف اللي غرق نفسه فيه ده فحاولوا ينقذوه ابتدوا يجدفوا ويأوحوا مع البحر البحر بقى إيه عند أكتر أصل البحر عنده أوامر البحر عنده أمر إلهي مش هتهدى غير لما يترمي يونان فيك فهو البحر ما بيفهمش فضلوا يأوحوا ما فيش فايدة البحر يأوح أكتر فترعبوا والغريب انه بتوع المركب دول صلوا قبل ما يونان يصلي يعني المفروض يونان هو اللي يصلي ويتعلم بقى الدرس ويخجل من نفسه ويقدم توبة حقيقية بدل ما هو يصلي هم اللي صلوا وقالوا له يا رب ما تحسبش علينا دم بريء احنا مش عارفين نعمل ايه واضطروا يرموه في البحر لما رموه في البحر هو طبعا اعتبر نفسه ميت وخلاص دقايق ويغرق ويفطس انما ربنا قال له لا انت تحكم على نفسك بالموت انا ما احكمش عليك بالموت انت تعند بس انا مش هقبل العند انا رحمتي اكتر من خطيتك انت خاطي جامد بعند وبقسوة قلب وبإصرار على عدم الصلاة إنما إيه أنا رحمتي بقى هتغطي ده كله وأعد الرب حوتا عظيما وبلع يونان طبعا للوهلة الأولى أكيد يونان تصور كمان مش هموت غريق ده أنا هموت متقطع ومتشرح إنما فوجئ أن اللي اترعب منه لا الموج العالي ولا الحوت المفترس ده هو بيبلعه ومن غير ما ما يقطعه ويدخله على أوضة كده داخلية يقال في الحيتان الضخمة في جوف كده ضخم في تجويف الراس يسمح بوجود كائن حي فترة طويلة ودخل ولقى نفسه عايش طبعا احساس كانه دخل مغاره كده او دخل يعني اللاية غصب عنه فكان ربنا بيقول له ايه شوف انا قلت هتصلي يعني هتصلي مش هتصلي بالذوق تصلي بالعافيه لكن لو ما صليتش هتهلك لو ما صليتش مش هتتوب ولو ما تبتش مفيش خلاص يعني انا بعتك تخلص الناس انت تهلك هتصلي يعني هتصلي لما دخل جوف الحوت سمعنا صلوة من أجمل صلوات الكتاب المقدس فعلا بقى شفنا يونان الجميل اللي على أصوله نبي رائع بيتضرع إلى الله بيعترف بخطيته بيصرخ طالب الرحمة والغفران وعنده رجاء وثقة أنه هيطلع من الحوت طب مين قال لك ما سبقش أن حد يتدخل حوت وطلع منه حد عارف الجوف ده ما يمكن يفتح على المعدة مش ما يفتحش على البحر إنما هو قال له أعود وأنظر هيكلك أوفي نزولي للرب يعني أنا هطلع لازم يا رب أنا ندرت خلاص هسمع الكلام مش هعند تاني على قد كده قعد ثلاث أيام وثلاث ليالي وكان شبه ربنا يسوع له المجد اللي دخل القبر ثلاث أيام وثلاث ليالي وخرج حيا ليخلص البشرية كلها وبعدين صدر الأمر الإلهي مرة أخرى زي ما صدر للبحر بالهيجان وصدر للجوف للحوت بانه يفتح بقه بس ما ما يهضمش يعني صدر امر انه يفتح بقه المره دي ويطلع يونان وخرج يونان حي كانه قام من الموت طبعا هنا يونان المفروض انه تعلم الدرس تعلم الادب فخد بعضه دخل نينوى وكانت مدينه عظيمه عظيمه يعني واسعه وكمان عددها كبير بشر كتير إنما بدل ما يلفها على الأقل في ثلاث أيام لفها في يوم واحد ودي برضو تحط علامة استفهام هو أنت لسه جواك يا يونان الحتة الوحشة بتاعت أنت رافضهم ده ربنا عي... عيشك عشانهم ده ربنا طول في عمرك عشان رسالتك أنت لغاية دلوقتي مش قابلهم ده دول سر استمرار وجودك بتوع نينوى دول لو فقدت رسالتك فقدت قيمتك ولو فقدت قيمتك فقدت حياتك وأبديتك إنما يونان عمل الخدمة كروته ولف البلد لفت يوم واحد وقال كلام الحقيقة لا يدعو للتوبة قال بعد 40 يوم تنقلب المدينة طب اللي, اللي بيدعي الناس للتوبة مش يقول لهم التوبة دي تبقى ازاي واللي بيدعي الناس للتوبة مش يديهم رجاء في رحمة ربنا واللي بيدعي الناس للتوبة يقول لهم أمثلة عن التوبة اللي حصلت قبل كده إنما هو يونان زي اللي بيقول كلمتين من ورا قلبه ومش عاجبه الشغلة دي ولسه قافل مع بتوع نينوى وحاسس إن ربنا جابه غصب عنه فبيخدم من غير نفسه وبرضه ده يورينا قد كده ربنا باله طويل وقد كده يونان كنبي عظيم له أخطاءه الناس بقى العجيب تأثرت جدا بهذا الرجل زي ما شفنا البحارة تأثروا جدا بيونان مش عارفين يونان ده كان فيه ايه عشان يبقى مؤثر كده بدون قصد ده هو مجرد اعترف وقال انا السبب الناس اتأثرت جدا وأمنت وعملت ذبيحة في البحر وكانت حاجة حلوة ومجرد قال لهم بعد 40 يوم تتقلب المدينة وبيتكلم بثقة طبعا اترعبوا من كلامه وكله ابتدى يصوم ويصلي وبعدوا عن الشر وصوموا البهايم وصوموا الأطفال والملك قعد على الأرض ولبس المسوح والرماد و... ايه ده ايه عظمة هذا الكارث اللي خلى بلد كاملة تتوب بجملة ده احنا نقول مئات الوعظات عشان نفر يتحرك قلبه يتوب ده جملة خلت بلد كاملة 120 ألف نسمة تتغير وتتوب ده لازم بقى في قوة روحية طبعا ولأن ربنا كمان كان عاوز يوريله الناس دي محدش علمها انت متغاظ منهم ليه ما يمكن عندهم فرصة توبة مش تديهم الفرصة الناس تابت هو قاعد على باب البلد يعد الأيام مستني الأربعين يوم تكمل وعاوز يشوف ربنا هيعمل ايه يا ترى مستني رحمة ربنا ولا مستني غضب ربنا للأسف يونان كان مستني الأربعين يوم يخلصوا ويشوف البلد بتتحرق قصاد عينه عشان قلبه يهدى خطية أخرى تضاف إلى خطايا يونان النبي يعني أنت يا نبي يا يونان النبي قد كده قلبك مقفول من الناس تتمنى هلاكهم ما تتمناش خلاصهم تفكرنا بالقديسين بطرس ويعقوب ويوحنا لما السامرة رفضت دخول المسيح قالوا له تحب نصلي تنزل نار تاكلهم قال لهم بتقولوا ايه لستما تعلمان من اي روح انتما وانا جاي احرق الناس ولا جاي اخلص الناس واحتمل المسيح الاهانه وعداها اذا احيانا حتى الناس الروحيين لو سابوا نفسهم بعيد عن صوت ربنا يتملي قلبهم غضب بشري غضب من الانسان العتيق ويميلوا الى هلاك الناس مش لخلاصهم هو بقى عدى الأربعين يوم ولقى ربنا سامحهم زعل زعلة جامدة جدا وقال له مش ده كان كلامي ما أنا كنت بعد في أرضي ما أنا قلت لك أنت يعني طيب وهتسامحهم آه خدني بقى أنا مش عاوز أشتغل تاني خد نفسي يقوم ربنا باتضاعه يقول له هو أنت متغاظ بجد هل اختصت بالصواب أنت شايف معاك حق في كلامك طب اسمع كلامك كده اوزن الكلام اللي بتقوله وشوف دي رسالة جميلة ساعات الواحد يكون غضبان وبيقول كلام فارغ أو كلام يعني لو راجع نفسه يكتشف أن الكلام اللي بيقوله ده كلام مش مظبوط هل اختصت بالصواب؟ قال له أيوة بالصواب اختصت يقوم ربنا يهديه ويطبطب عليه ويطلعه له يقطينة تغطي على راسه ويحايله عشان يهدى ويفكر كويس وبعدين فرح باليقطينة ونسي موضوع نينوى وزي الأطفال الصغيرين كده في البساطة بقى مبسوط قوي بموضوع الضلة اللي طلعت دي تاني يوم تيجي الدودة توقع اليقطينة كلها يتغاظ تاني ويتنرفز تاني ويا رب خدني قال له حكايتك أنت زعلت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت ومش عاوزني أزعل على شعب 12 ربوة من الناس ما يعرفوش منهم من شمالهم وبهايم كتيرة يعني ما تبص من حياتك انت يا يونان انت حاجة ما تعبتش فيها وزعلت عليها انا الناس دول تعبت فيهم وخلقتهم وراعتهم وتمنيت خلاصهم تفتكر بسهولة كده همسحهم كده بقى استيكة وافنيهم وابقى مبسوط أنا لا أشاء أن أهلك, أهلك أحد وكأن يونان فهم ربنا على آخر السفر زي ما أيوب فهمه على آخر السفر وقال له دلوقتي بس شفتك يا رب يونان كمان كأنه بيقول في آخر السفر يا رب بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي كنت فاكرك إله يهودي أنت طلعت إله الكل أنت طلعت محب لكل البشر محب للخطاة أنا فهمت يعني يا رب لا تشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوب حكاية يونان مليانة دروس جميلة لأن بتورينا نبي عظيم مليان ضعفات ودي تدينا رجاء لكن تورينا واحد يعرف لما يصلي يعني كل حاجة تتصلح تورينا قيمة الرجوع لربنا والصلاة والصوم في نفس الوقت تورينا شخصية ربنا الرحوم جدا الرؤوف الذي لا يشاء أن يهلك أحد لا ساب يونان يهلك ولا ساب البحارة يهلكوا ولا ساب بتوع نينوى يهلكهم وراهم وراهم لغاية ما جابهم واحد واحد كمان قصة يونان تورينا حكمة ربنا في أن كل حاجة بتحصل بتبعت رسائل روحية صوت ربنا في قلبك بيقول لك حاجة البحر بيقول حاجة البحارة بيقولوا حاجة اليقطينة بتقول الدودة بتقول الحوت بيقول أهل نينوى بيقولوا كل حاجة حوالينا بتنطق برسائل روحية بس اللي يسمع وللأسف الواحد ساعات يبقى متدين بس ما بيسمعش ويبقى الغير متدين هو اللي بيلقط صوت ربنا أسرع عشان كده الواحد محتاج أنه يبقى تدينه تدين متواضع روحاني يعرف يقول زي يونان أنا السبب ويعرف يرجع لربنا يقول له أخطأت يا رب سامحني ولي عشم تقبلني وأعود أنظر هيكلك ربنا يدينا نعمة وبركة بصلوات يونان النبي وبصلوات أهل نينوى التائبين ويدينا فرصة نخدم ربنا في كل مكان لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين